على شاشاتكم شاشة قناة الرحمة وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه ومع درس من دروس الكيمياء وقبل ما أبدأ الدرس نحن الآن على مقربة من نهاية أجازة نصف السنة فلا تنسى أن وقتك هو عمرك وهو حياتك فلا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك واستثمر وقتك فيما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك فلا لو تصورت ان كنت معكم من اسبوع انا لا اتخيل ذلك وكان الاسبوع يمر وكانه يوم واليوم يمر كانه ساعه وهكذا العمر ينقضي والايام تتوالى وتقارب الزمان فاتق الله في نفسك وفي وقتك وفي صحتك ولا تبذل من ذلك شيئا الا في مرضاه الله سبحانه وتعالى وكن حريصا على العبادات في اوقاتها وعلى الصلاه في وقتها ولا يمنعك من الصلاه في المسجد اي مانع فانت الان في شبابك فاذا تاخرت الان في شبابك عن الصلاه في المسجد فمتى تصلي في المسجد اتق الله ايها الشاب ثم اتق الله ايضا وانتبه معي حتى تستفيد اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى هنبدا في الكيمياء العضويه وبيسموها بعبع الطلبه في الثانويه الازهريه والثانويه العامه الكيمياء العضويه ما اعرفش ليه رغم انها فرع ظريف جدا سهل آه، بسيط آه، يعالج قضايا آه، يعني الانسان بيحسها ويتناولها في حياته العمليه وبالتالي من الصعب جدا ان انا استغنى عن دراسه الكيمياء العضويه فاولا إيه المقصود بالكيمياء العضويه وما هي مراحل تطور هذا العلم ثم نبدأ في تقسيم المركبات العضوية بحول الله وقوته الكيمياء العضوية أولا هي كيمياء المركبات التي تتكون داخل أعضاء جسم الكائن الحي سواء هان- هذا الكائن كان نبات أو حيوان أو داخل جسم الإنسان المركبات التي تتكون داخل جسمك وتتكون من عنصر الكربون كمكون أساسي تسمى بالمركبات العضوية يعني الدم من المركبات العضوية آه، ال- ال- اللبن من المركبات العضوية جميع منتجات اللحوم والألبان من المركبات العضوية السكر مركب عضوي م- ك- كل المكونات يعني لو دخلت المطبخ عندك في بيتكم ودورت فيه هتجد تقريبا كل اللي في المطبخ من أكل مأكولات سواء كانت لحوم أو منتجات ألبان أو كانت منتجات نباتية كلها منتجات عضوية ربما لا تجد غير حاجة واحدة اللي هتكون في المطبخ عندك ما هياش مركب عضوي ملح فقط أما سكر مربى زيت صابون آه، مركبات كثيرة كلها أساسا عبارة عن مركبات عضوية فالمركبات العضوية تشمل أشياء كثيرة جدا موجودة في حياتنا بدأت علم المركبات العضوية وبدأت نظرية تكوين المركبات العضوية قديما وكان بيتصور أن المركبات العضوية ديت ما هي إلا مركبات تتكون فقط داخل جسم الكائن الحي حتى ان احد العلماء وهو يسمى بارزيليوس وضع نظريه سماها نظريه القوى الحيويه. نظريه القوى الحيويه قال فيها ان المركبات العضويه لا تتكون الا داخل جسم الكائن الحي. يعني لابد انها تتكون في كائن حي سواء كان نبات او حيوان او داخل جسم الانسان هذا كان كلام بارزيليوس وظل الناس فتره طويله من الزمن يتصوروا ذلك ولذلك ادى هذا الافتراض الى تاخر علم الكيمياء العضويه ليه لان جاء بعد بارزيليوس عالم اخر يسمى آه، فوهلر واستطاع فوهلر ان هو يحضر مركب عضوي من مركبات غير عضويه يعني قدر يحضر مركب عضوي داخل المختبر من مركبات غير عضويه وبدا عصر جديد عصر فيه ان المركب العضوي هو مركب بالفعل يتكون داخل جسم الكائن الحي ولكن يمكن تحضير كثير من هذه المركبات او معظمها في المعمل او في المختبر بعيدا عن المرك... عن جسم الكائن الحي. اذا خلاصه الموضوع المركبات العضويه هي مركبات دا تتكون من الكربون اساسا تتكون داخل جسم الكائن الحي كان يتصور في الماضي ان هذه المركبات ذات أصل حيوي يعني لا تتكون إلا تحت قوة حيوية تحت قوة خاصة في جسم الكائن الحي ووضعت نظرية القوى الحيوية في ذلك ولكن مع تطور الزمن وتطور العلم استطاع العلماء بداية بفهلر واستمرارا إلى كثير من العلماء الموجودين الآن تحضير كثير من المركبات العضوية في المختبر يبقى إذا مراحل الكيمياء العضوية أول حاجة نظرية القوى الحيوية البرزيليوس ثم هدم هذه النظرية على يد فهلر حيث استطاع فهلر أن يحضر اليوريا واليوريا هي مكون عضوي من مركبات غير عضوية طب كيف استطاع فهلر أن يحضر اليوريا تعال نشوف مع بعض معادلة تحضير اليوريا بنقول أن موضوعنا إن شاء الله هو بداية الكيمياء العضوية وقلنا فهلر وده وضع نهاية نظرية القوى الحيوية كيف انه جاب كلوريد امونيوم وسيانات فضه والاثنين دول مركبين غير عضويين اتكون منهم كلوريد فضه وسيانات امونيوم ده اسمه سيانات امونيوم وبعدين جاب سيانات الامونيوم اللي هي NH 4 CNO وسخنها لحد ما اتبخرت وبعدين كثفها فتحولت الى ان اتش 2 سي او ان اتش 2 ده هنا يوريا واليوريا مركب عضوي هو أحد مكونات البول اللي بيتكون داخل جسم الثدييات إذا قدر يكون مركب عضوي من مركبات غير عضوية إذا الجزئية دي قبل ما نسيبها في عليها سؤالين مهمين السؤال الأول بيقول لي مثلا ما المقصود بنظرية القوى الحيوية والسؤال الثاني بيقول لي كيف استطاع فهلر إلغاء أو القضاء أو تغيير نظرية القوى الحيوية الجزئية الأولى اللي هي إيه المقصود بالقوى نظرية القوى الحيوية هي نظرية وضعت لتفسير منشأ المركبات العضوية حيث اعتبرت أن المركبات العضوية مركبات تتكون داخل جسم الكائن الحي تحت تأثير قوى خاصة تسمى أو سماها برزيليوس القوى الحيوية يبقى واضع نظرية القوى الحيوية هو العالم برزيليوس بعد كده استطاع عالم آخر اسمه فهلر انه يلغي هذه النظريه يعني ايه يلغيها يعني يغير الكلام من المركب العضوي لا يتكون الا داخل جسم الكائن الحي حيث استطاع انه يجيب مركبات غير عضويه جاب مركبين في الاول المركب الاولاني كلوريد امونيوم والمركب الثاني سيانات فضه اتفاعلوا مع بعض عن طريق التبادل المزدوج وتكون كلوريد فضه راسب وتكون سيانات امونيوم NH 4 CNO فاصل الراسب اللي هو AgCl بالترشيح واخذ المحلول ده اللي هو سيانات الامونيوم وبخره استطاع أن يحصل منه على أحد مكونات البول اللي هو مادة البولينا أو مادة اليوريا جابها من مركبات غير عضوية وبذلك بدأ عصر جديد اللي هو اعتبار المركبات عضوية مركبات كربونية يمكن تكوينها داخل جسم الكائن الحي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي أريد أن أتعرض لها اليوم إن شاء الله وهي خلي بالك معايا احنا قلنا مركبات عضويه لو دخلت المطبخ هتلاقي دخلت بيتكم دورت فيه هتجد معظم ما تأكله وتتناوله مركبات عضوية إذا المركبات العضوية مركبات كثيرة جدا يعني لا يمكن لواحد يجي في يوم من الأيام يقول لي المركبات العضوية 20 مركب خم... لا وصل عدد مركبات العضوية الآن إلى أكثر من 10 ملايين مركب إذا المركبات العضوية وبالعدد بيزداد وبيستمر في زيادة باستمرار ليه؟ لأن المركبات العضوية لا يمكن حصرها بحال من الأحوال لأن كل ما يتكون في النبات أو حيوان أو إنسان هو مركب عضوي طيب السؤال يجي بقى هنا ليه المركبات العضوية كتير؟ إيه تفسيرنا إحنا علميا لكثرة المركبات العضوية وتنوعها كثرة المركبات العضوية وده سؤال مهم جدا اللي هو تفسير كثرة المركبات العضوية بترجع كثرة المركبات العضوية إلى طبيعة العنصر المكون الرئيسي للمركبات العضوية وهو الكربون لأن المركبات العضوية تحتوي أساسا على عنصر الكربون وعنصر الكربون عنصر له طبيعة خاصة أنه رباعي التكافؤ فتستطيع ذرة الكربون أن تكون روابط أحادية في في سلاسل مستقيمة أو تكون روابط أحادية في سلاسل متفرعة أو تكون روابط مزدوجة في سلاسل مستقيمة أو روابط مزدوجة في سلاسل متفرعة أيضاً أو تكون مركبات حلقية مشبعة أو تكون مركبات حلقية غير مشبعة أو أو أو أنا أعد لك 20 حلقة أو أكثر إذا لما يجي يقول لي كيف تفسر أو علل كثرة المركبات العضوية وتنوعها أقول له لأن المركبات العضوية بتتكون أساساً من عنصر الكربون وعنصر الكربون رباعي التكافؤ ذرة الكربون رباعية التكافؤ تستطيع أنها تكون روابط أحادية في سلاسل مستقيمة أو سلاسل متفرعة أو روابط ثنائية أو روابط ثلاثية أنا ذكرت جزء بسيط روابط أحادية أو روابط ثنائية أو روابط ثلاثية تستطيع أنها تتحد مع الكربون بس وتستطيع أن تتحد مع عناصر أخرى زي الأكسجين أو النيتروجين يعني ممكن يكون عندي مكون عضوي فيه كربون والكربون متصل بأكسجين مش شرط يكون كربون بس ممكن كربون متصل بنيتروجين يعني إذا تستطيع أن تكون سلاسل مع بعضها أو مع غيرها من العناصر تستطيع أن تكون سلاسل مستقيمة أو سلاسل متفرعة تستطيع أن تكون مركبات حلقية أو مركبات غير حلقية إذا كثرة أنواع المركبات العضوية تحت كل نوع يندرج آلاف المركبات أدى كل ذلك إلى كثرة المركبات العضوية طيب احنا دلوقتي اتكلمنا خلي بالك معايا في الكيمياء العضوية عايزين نركز شوية عشان نستفيد إن شاء الله اتكلمنا عن ثلاث نقاط النقطة الأولى اتكلمنا عن نظرية القوى الحيوية لبرزيليوس النقطة الثانية اتكلمنا عن هدم هذه النظرية على يد العالم فوهلر حيث استطاع تحضير اليوريا من مركبات كل عضوية النقطة الثالثة اتكلمنا عن تفسير كثرة انتشار وعدد المركبات العضوية وأن ان ده بيرجع إلى أن المركب العضوي بيحتوي أساسا على عنصر الكربون وذرة الكربون رباعية التكافؤ تستطيع أن تكون مع نفس مع بعضها كربون مع كربون أو مع غيرها من العناصر زي الأكسجين والنيتروجين وغيره من العناصر تستطيع أن تكون روابط أحادية وروابط ثنائية وروابط ثلاثية تستطيع أن تكون سلاسل مستقيمة أو سلاسل متفرعة تستطيع أن تكون مركبات حلقية أو مركبات غير حلقية كل ده أدى إلى كثرة مركبات الكربون ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما أهم خصائص المركبات العضوية أهم خصائص المركبات العضوية ركز معايا ونعد سوا وانت كده أول حاجة تتميز المركبات العضوية بأن العنصر الكربون أساسي فيها فلا يمكن بحال من الأحوال وجود مركب عضوي لا يحتوي على كربون يبقى رقم واحد تتكون أساسا من عنصر الكربون النقطة الثانية أن المركبات العضوية مركبات تساهمية وكونها مركبات تساهمية إذا تقع في خواصها في خواص مركبات تساهمية زي أول حاجة تفاعلاتها بطيئة ودي خدناها قبل كده في العوامل المؤثرة في معدل التفاعل الكيميائي قلنا المركب إذا كان تساهمي يبقى تفاعله بطيء يبقى تفاعلاتها بطيئة أيضا درجة انصهارها وغليانها منخفضة أيضا في الغالب المركبات التساهمية اللي منها المركبات العضوية رديئة التوصيل للتيار الكهربي يبقى درجة انصهارها منخفضة تفاعلاتها بطيئة لا تتأين لأنها مركبات تساهمية وبالتالي ضعيفة أو رديئة أو عديمة التوصيل أحيانا للتيار الكهربي أيضا تتميز المركبات العضوية بأنها متطايرة والتطاير نتيجة يعني عدم تماسك جزيئاتها يعني لو أنا جبت مثلا جفنة أو إناء وضعت فيه شوية سبيرتو كحول وتركته هجد ان ريحه السبرتو معبأت المكان وملت المكان احنا فيه ليه تطايرت جزيئات الكحول في المنطقه المحيطه بيه ليه لان جزيئات الكحول لمركبات عضو او مركب عضوي او جزيئات لمركب عضوي قوه تماسكه ضعيفه وبالتالي بتستطيع بتا... باي درجه حراره انها تتحرر هذه الجزيئات وعلى شكل غاز وتنطلق في الجو ونشم رائحه الكحول كذلك كثير مركبات بنزين اي غير مركبات متطايره سبب تطايرها انها يقول لي علل تطاير المركبات العضويه ليه مفككه او لان قوه تماسك بين جزيئاتها ضعيفه فضعف قوه تماسك بين جزيئاتها يؤدي الى تحرر هذه الجزيئات وخروجها على شكل غاز ايضا المركبات العضويه في الغالب قابله للاشتعال المركبات العضويه مركبات قابله للاحتراق او الاشتعال بعد كل ده في عندنا خاصية مهمة جدا للمركبات العضوية أن المركبات العضوية تتميز بخاصيتين هتكلم عنهم النهاردة الآن إن شاء الله الخاصية الأولى خاصية المشابهة الجزيئية اللي بيسموها الأيزوميريزم تعال نعرف يعني إيه أيزوميريزم أو يعني إيه مشابهة جزيئية لو أنا سألتك سؤال يبقى عندنا الخاصية اللي هنتعرض لها الآن خاصية المشابهة الجزيئية والمشابهة الجزيئية لها معنى آخر التشكل أو يسموها الأيزوميريزم يبقى الأيزوميريزم أو التشكل أو المشابهة الجزائية حاجة واحدة ثلاث مرادفات مرادفات لكلمة واحدة أو لمعنى واحد طيب ما المقصود بيه لو أنا جيت سألتك قلت لك تعالى نسأل بعض كده حمض الكبريتيك إيه الصيغة الجزيئية ليه هتقول لي H2SO4 لو خرجت بره القناة خرجت بره بيتك رحت المدرسة سألت أي طالب صيغة حمض الكبريتيك هيقول لك H2SO4 ليه؟ لأن حمض الكبريتيك ملوش غير صيغة واحدة طيب اما اجي اقول لك HNO3 هتقول لي ده حمض نيتريك H2O الميه مفيش خلاف خلاص متفقين لكن المركبات العضويه لا اقف بقى هنا المركبات العضويه ممكن اديك صيغه هذه الصيغه تنفع تكون صيغه مركبين وثلاثه واربعه وخمسه وسته دي معنى المشابهه الجزيئيه فالمشابهه الجزيئيه اشتراك اكثر من مركب في صيغه جزيئيه واحده بمعنى لو انا جيت قلت لك الصيغة الجزيئية C2H6O ده صيغة مين؟ هنقف ونقول إن الصيغة دي صيغة جزيئية يختلف اسم المركب بتاعها باختلاف ترتيب هذه الذرات فممكن تترتب بأكثر من شكل وتدي أكثر من مركب بمعنى لو أنا خدت C2H6O ورتبتها كده خدت الاتنين C مع بعض وحطيت الهيدروجين ادي واحدة التانية التالتة الرابعة الخامسة وبقى عندي O و H حطيتهم مع بعض كده تعال نشوف كده مع بعض ادي الاتنين C وادي الست H واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وادي ال O أدي طريقة ترتيب ممكن أرتبهم كده أدي ال C وأجيب ال O في النص وأدي ال C والستة H أدي كل كربونة منهم 3 H خلي بالك معايا أنا هنا أدي 2 C واحد التانية أدي H 3 و3 6 أدي ال O المركب ده والمركب ده الاتنين ليهم صيغة واحدة C2H6O لكن اترتبوا بطريقتين مختلفتين لما ترتب بالشكل ده اداني مركب اسمه كحول ايثيلي اللي هو السبيرتو الابيض لما ترتب بالشكل ده CH3 O CH 3 اداني مركب اسمه ايثير ثنائي الميثايل اذا صيغه جزيئيه واحده ادتني مركبين مختلفين لما اترتبت بطرق مختلفه اذا انا هنا بصدد مركبين ليهم صيغه جزيئيه واحده لكن مش مختلفين في الصيغه البنائيه يبقى انا عندي هنا ده مركب اسمه كحول ايثيلي وايثير بصيغه جزيئيه واحده وجود اكثر من مركب لهم نفس الصيغه الجزيئيه تسمى مشابهه جزيئيه وهنا لازم اقف لحظه كده واقول ان انا عندي حاجتين حاجه اسمها صيغه جزيئيه وحاجه اسمها صيغه بنائيه يبقى انا عندي خلي بالك معايا صيغه جزيئيه وعندي صيغه بنائيه الصيغه الجزيئيه تدل على حاجتين اتنين عدد ونوع الذرات الموجوده في المركب يعني لو انا جبت لك بص معايا كده انا عندي الصيغه دي C2H6O تستفيد ايه منها اي واحد سواء كان متخصص او غير متخصص بص معايا كده هيقول انا ما استفدتش غير ان المركب ده بيتكون من ذرتين كربون وستة هيدروجين وواحدة أكسجين يبقى الصيغة البنائية تدل على عدد ونوع الذرات اتنين كربون ستة هيدروجين واحدة أكسجين يبقى لما واحد يجي يقول لي الصيغة الجزيئية تعبر عن إيه؟ أقول تعبر عن حاجتين اتنين عدد ونوع الذرات فقط أما الصيغة البنائية لا انسى بقى الصيغة البنائية تدل أيضا على العدد والنوع يعني ممكن أجي دلوقتي أقول لأي واحد تعالى عد معايا في كم كربون هنا هيقول لي في اتنين في كم هيدروجين هيعد يطلعوا ستة في كم أكسجين واحدة يبقى إذا الصيغة البنائية دلت على العدد والنوع دلت أيضا على الترتيب السي فين هنا 2 سي وبعدين او اتش اما هنا كله مع بعضه متجمعه دلت ايضا على الروابط هل روابط أحادية ولا رابط ثنائية ولا ولا بينت لي الروابط يبقى الصيغة البنائية تدل على عدد ونوع الذرات تدل على ترتيب الذرات تدل على الروابط التكافؤية سواء كانت أحادية أو ثنائية أو ثلاثية تدل أيضا على خواص المركب يعني أنا من هنا ما أقدرش أحدد خواص المركب لكن هنا آه ده كحول في مجموعة OH آه في مجموعة OH يعني مركب قطبي يعني درجة غليانه مرتفعة من الصيغة البنائية عرفت خواص المركب إنه مركب هيدروكسيلي في مجموعة هيدروكسيل مجموعة OH يعني درجة غليانه عالية شوية بينما المركب الثاني ما فيهوش OH ما فيهوش روابط هيدروجينية هتبقى درجة غليانه منخفضة يبقى عرفت الخواص منين يا رجالة؟ من الصيغة البنائية وليست من الصيغة الجزيئية يبقى لما اجي اقارن بين الصيغه البنائيه والصيغه الجزيئيه وركز معايا الصيغه البنائيه تدل على حاجتين عدد ونوع الذرات الصيغه الجزيئيه تدل على عدد ونوع الذرات الصيغه الجزيئيه يشترك فيها اكثر من مركب الصيغه الجزيئيه لا تدل على خواص المركب بينما الصيغه البنائيه تدل على عدد ونوع الذرات تدل على الروابط تدل على التجمعات الذرية تدل على ترتيب الذرات تدل أيضا على خواص المركب الصيغة البنائية هي التي تميز المركب يعني ما فيش مركبين عضويين ليهم صيغة بنائية واحدة لا يشترك مركبان عضويان في نفس الصيغة البنائية ولكن قد يشتركان في نفس الصيغة الجزيئية فالصيغة الجزيئية تعبر أو تدل على عدة مركبات بينما الصيغة البنائية صيغة لمركب واحد يبقى المركبات العضوية تتميز بخاصية المشابهة الجزيئية تتميز أيضا المركبات العضوية بخاصية البلمرة ودي هنتعرض لها كثيرا إن شاء الله وقدر في دروسنا القادمة بإذن الله البلمرة يعني أقدر أجمع عدة جزيئات صغيرة عشان أكون مركب كبير زي ما حصل مثلا في مركب اسمه الإيثيلين وبلمروه إلى بولي إيثيلين وصنعوا منه البلاستيك وخدنا فكرة عنه وإحنا بنتكلم عن الحديد لما قلنا إن المركبات التيتانيوم استخدمت كعوامل حفز عند صناعة البلاستيك أو عند بلمرة الإيثيلين وتحويل البوليإيثيلين اللي يهمني الآن أن المركبات العضوية تتميز بخاصية البلمرة يعني ممكن أجمع جزيئات مركب صغير عشان أكون مركب كبير ودي لها تفاصيل وكلام كبير هناخده في موضعي إن شاء الله يبقى قبل ما انتقل لجزئية تانية لأن الجزئية دي مهمة هي خواص المركبات العضوية أول حاجة أول ما تيجي تتكلم عن الخواص حط في ذهنك أولا أنها مركبات تساهمية وأنت في دراستك في إعدادي وفي صف أول ثانوي درست خواص المركبات التساهمية أنها مركبات لا تذوب في الماء وتذوب في المذيبات القطبية المؤسف المذيبات العضوية يعني مثلا الزيت لو أنا عندي بقعة زيت عايز أشيلها مش هشيلها بمية هشيلها بإيه؟ هشيلها بحاجة تزيل المادة العضوية اللي هو الزيت يعني أجيب مذيب عضوي يزيلها الكلام ده خدناه في الصف الأول الثانوي المذيب زي البنزين البنزين العطري مش بنزين العربيات والكلام ده لنا كلام معاه تفصيلي كلمة بنزين عندنا لما نتكلم في الكيمياء عن بنزين وأقول بنزين واسكت يبقى أنا بتكلمش عن بنزين العربيات بنزين العربيات اسمه الجازولين أما البنزين اللي بندرسه البنزين العطري اللي بيستخدموه في التنظيف وإزالة البقع لأنه مذيب عضوي فالمركبات العضوية لا تذوب في المذيبات القطبية زي المية وخلي بالك لما نيجي نتكلم لأن أحيانا بيحدث لبس عند بعض أبنائنا وبناتنا يقول لي طب ما السكر مركب عضوي والسكر بيدوب في المية وانت دلوقتي بتقول المركبات العضوية لا تذوب في المية هقول لك يا ابني الله يسترك احنا بنضع قواعد الأصل في المركبات العضوية أنها لا تذوب في الماء أما إذا وجد مركب عضوي يذوب في المية يبقى لأن المركب العضوي ده في صفة زي السكر مثلا في مجموعة OH ودي خدناها في الصف الأول الثانوي مجموعة الهيدروكسيل ومجموعة الهيدروكسيل بتخليه يكون روابط هيدروجينية وبالتالي بتساعد على ذوبانه في الماء ماشي يا رجالة يبقى أنا الأصل عندي ان المركبات العضوية لا تذوب في الماء لكن هذا الأصل له استثناءات وله شواذ وله أمور أخرى ان في بعض المركبات العضوية التي تتميز بالخاصية القطبية زي السكر يذوب في الماء الكحول بيذوب في الماء طب ليه؟ عشان برضه في OH ما هو لسه مجموعه OH المركبات اللي بقى مجموعه هيدروكسيل حتى ولو كانت مركبات عضويه فهي مركبات تذوب في الماء يبقى مركبات عضويه غالبا لا تذوب في الماء قد يذوب بعضها إذا وجدت فيه قطبية أو قدر يتأين زي الأحماض والكلام ده لنا فيه تفاصيل في موضوعه النقطة الثانية إنها مركبات درجة انصهارها وغليانها منخفضة مركبات متطايرة مركبات تفاعلاتها بطيئة مركبات قابلة للاشتعال مركبات تتميز بأن الكربون عنصر أساسي فيها مركبات تتميز بخاصية البلمرة التجميع أقدر أجمعها من كتل صغيرة لكتل كبيرة بمركبات جديدة والبلمرة هندرسها إن شاء الله في الإيثيلين تفصيليا أيضا تتميز المركبات العضوية بخاصية المشابهة الجزيئية وهي اشتراك أكثر من مركب عضوي في صيغة جزيئية واحدة واختلافهم في الصيغ البنائية وقلنا الفرق بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية وأختم ده بسؤال بسيط خالص لما يجي يقول لي علل ليه المركبات العضوية زي الكحول الإيثيلي والإيثير تختلف في الخواص رغم اتحادهم في الصيغة الجزيئية هقول لاختلافهم في الصيغة البنائية لأن قلت لك وأنا بقارن بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية إن اللي بيحدد خواص المركب مش صيغته الجزيئية صيغته البنائية اللي بيحدد ممكن أعرف بعض الخواص من صيغته الجزيئيه اعرف ان مركب هيبقى كتلته الجزيئيه صغيره شويه عشان فيه اتنين كربون اعرف الخواص العامه اللي تبان لي من خلال صيغته الجزيئيه اما مركب قطبي ولا غير قطبي يذوب ولا لا يذوب درجه غليان مرتفعه ولا منخفضه كل الكلام ده انا لا استطيع ان اتعرف عليه الا من دراسه الصيغه البنائيه يبقى اذا اختلاف خواص المركبات العضويه يرجع إلى اختلاف الصيغ البنائية وإن اتحدت في الصيغة الجزيئية طيب نيجي بعد كده ونقول المركبات العضوية أساسا فيها عنصر الكربون لأن احنا قلنا أن الكربون عنصر أساسي لجميع المركبات العضوية كذلك يوجد عنصر آخر بيبقى موجود مع الكربون في معظم المركبات العضوية وهو الهيدروجين ولذلك المركبات العضوية خلي بالك معايا بنقسمها إلى أقسام إما مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين بس ودي بنسميها الهيدروكربونات وهي موضوعنا اللي هنبدأ فيه من النهاردة إن شاء الله ومرتين جايين بإذن الله يعني عندنا مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين فقط وتسمى هيدروكربونات مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين واكسجين زي السكريات والنشويات والكربوهيدراتيه زي الكحولات زي الالدهيدات الكيتونات الايثيرات دي مركبات فيها كربون وهيدروجين واكسجين مركبات عضويه تحتوي على كربون وهيدروجين ونيتروجين واكسجين اربع عناصر كربون هيدروجين اكسجين نيتروجين بالاضافه لبعض العناصر الأخرى مثل الفوسفور والكبريت زي إيه هنعرف زي الأحماض الأمينية زي اللحمة اللحمة مكون أساسا حمض أميني والحمض الأميني فيه كربون وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين الألبان واللحوم كلها فيها أحماض أمينية يعني فيها نيتروجين يبقى مركبات عضوية يا كربون وهيدروجين بس يا كربون وهيدروجين وأكسجين يا كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين يا كربون واكسجين وهيدروجين ونيتروجين وعناصر اخرى خلي بالك ان في كل المركبات في كل الانواع ذكرت الكربون والهيدروجين اللي بهم هنبدا النهارده ان شاء الله في دراسه الهيدروكربونات الهيدروكربونات اللي هي المركبات اللي تتكون من كربون وهيدروجين فقط C و H وبس وفي أكثر من طريقة لتقسيم المركبات الهيدروكربونية هنقسمها أولا إلى هيدروكربونات لا حلقية ومركبات حلقية يبقى الهيدروكربونات منها هيدروكربونات لا حلقية وهيدروكربونات حلقية لا حلقية يعني ذات سلسلة مفتوحة الحلقية ذات سلسلة مغلقة ذات السلسلة المفتوحة بنقسمها إلى أقسام إما جميع روابطها أحادية وإما بها رابطة مزدوجة وإما بها رابطة ثلاثية يبقى الهيدروكربونات اللا حلقية ذات السلسلة المفتوحة تنقسم إلى مركبات جميع رابطة أحادية وده بسميها الكان أو مركبات تحتوي على رابطة مزدوجة وده بسميه الكين وإما مركبات بها رابطة ثلاثية وده بسميها الكاين يبقى أنا عندي الألكانات هيدروكربونات لا حلقية ذات سلسلة مفتوحة جميع روابطها أحادية خلي بالك ما جاءوا الألكان الألكانات تسمى البرافينات بسميها ألكانات أو سميها برافينات فلما يجي يقول لي ما المقصود بالبرافينات هات الموضوع من اوله البرافينات او الالكانات هيدروكربونات لا حلقيه الفتيه وخلي كلمه الفتيه واروماتيه هتعرض لها بعد التقسيم ده ان شاء الله يبقى هيدروكربونات لا حلقيه أليفاتيه ذات سلسله مفتوحه جميع روابطها احاديه المركبات التي بها رابطه مزدوجه تس- تسمى الكينات او اوليفينات فالأوليفينات أيضا هيدروكربونات أليفاتية لا حلقية ذات سلسلة مفتوحة تحتوي على رابطة مزدوجة بين ذرتي كربون الألكينات بسميها أستيلينات يبقى أنا عندي برافينات أوليفينات أستيلينات البرافينات اللي هي الألكانات أو الألكان وهي مركبات عضوية هيدروكربونية فيها كربون وهيدروجين جميع روابطها أحادية لا حلقية التانية برابطة مزدوجة برابطة ثلاثية طيب نقطة تانية خلي بالك معايا الألكانات أو البرافينات بتخضع لصيغة جزيئية عامة CN H2N زائد 2 ودي عايزين نفهمها كده بسرعة مع بعض تعال نشوف كده يعني ايه سي ان اتش 2 ان زائد 2 يعني ال n ده number عدد يعني اذا كانت ال C بعدد اللي هو ان فالاتش عددها ضعف عدد ال C زائد 2 يعني 2 n زائد 2 دائما لا يتضح ال- ال- ال- المقال الا بذكر مثال كما يقولون يعني ابين يعني ايه هقعد اقول لك ساعتين سي ان اتش 2 ان زائد 2 يعني ايه اقول لك يعني ال C بواحد يبقى ال H اضرب في 2 وزود 2 يبقى كده المثل اتضح يعني مثلا C واحد هتبقى الاتش هنا ان بواحد يبقى الاتش 2 ان يعني 2 في الواحد ده زائد 2 2 في واحد ب 2 زائد 2 يبقى 4 طب لو ال C ب 2 على طول اضرب في 2 وزود 2 لو السي ب 2 يبقى الاتش بكام 2 في 2 ب 4 و2 6 لو السي ب 3 هتبقى الاتش 2 في 3 ب 6 زائد 2 8 وهكذا وان دلوقتي نكتبها تحت بعضها ونسمي كل مركب باسمه يبقى هنا الصيغه العامه للالكانات سي ان اتش 2 ان زائد 2 الصيغه العامه للالكينات سي ان اتش 2 ان يعني السي ب 2 الاتش ب 4 السي ب 3 الاتش ب 6 يعني في الالكينات عدد ال H ضعف ال C الالكاينات C n H 2 n ناقص 2 يعني السي ب 2 عايز اجيب ال H هضرب في 2 وانقص 2 يبقى خلي بالك الالكان والالكين والالكاين الصيغه بتاعتها في الالكان لو عايز لو عندي السي بواحد او السي باتنين او ثلاثه او اربعه وعايز اجيب الاتش هضرب في اتنين وازود اتنين الثانيه هضرب في اتنين بس الثالثه هضرب في اتنين ونقص اتنين ويعني ع- هندي أم- امثله بعد فاصل قصير ونعود وان شاء الله بعد العوده لن نطيل عليكم حتى لا نضيع عليكم وقت الصلاه واستودعكم الله والسلام عليكم. باين بيوتاين بنتاين وهكذا يبقى باخد الرقم المقطع الأول يدل على الرقم وازود عليه يا ألف ونون يا يه ونون يا ألف ويه ونون يطلع عندي ميثان إيثان بروبان بيوتان بنتان يقابلهم إيثين بروبين بيوتين بنتين يقابلهم في الناحية الثالثة في الألكاين إيثاين بروباين بيوتاين بنتاين هيكساين إلى آخره والكلام ده إن شاء الله موضوع هناخد فيه فترة وهنستكمله المرة القادمة ولكن أنبه على أبنائي قبل أن أنصرف من هذا المقام إلى قضية مهمة جدا وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فلا بد أن تحرص على الصلاة في جماعة في المسجد وإن أدى ذلك إلى ضياع درس حتى لو كان درس دين بعض أبناء يقول بيكون الشيخ بيتكلم أو درس في الدين في قناة طبعا تختلف مواعيدها مع مواعيد أذان المغرب في مصر أو العصر في مصر أعمل إيه بقول له سيب كله لأن لا يمكن تتعلم دين يمنعك أنك تصلي فلا خير في عمل يلهي عن الصلاة فإذا كان هذا في الدين فمن باب أولى إذا كان كيمياء فيزياء عربي أي درس بيعرض عليك في وقت الصلاة فإياك وتضييع الصلاة جالك مدرس بيدرس لك في البيت وقعد في وقت الصلاة علمه أن هناك دين لابد أن يحترم خذه وانزل معه المسجد فكثير من أبنائنا والله علم بعض مدرسيهم أن الصلاة في المسجد لا خيار فيها ولا بد أن يصلي الجماعة في المسجد وكان أعطى درسا للمدرس فتعود المدرس بعدها أن يكون حريصا على الصلاة في المسجد فابن الحبيب إياك وضياع الصلاة في وقتها في جماعة في بيت الله في المسجد المقارب منك وتأكد أن أداء الصلاة في وقتها في المسجد لن يضيعك أبدا بل بالعكس هو سبب تفوقك وهو سر تفوقك فقم الآن توضأ وصلي في المسجد ولا تنسانا من صالح دعائك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على الخير وأن نلتقي في الجنة في سوق الجنة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسقيني وإياكم وجميع العاملين في هذه القناة والقائمين عليها